السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم لا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا اللهم لا تجعل لأحد غيرك فيه أبدا شيئا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الإخلاص في السر والجهر اللهم إنا نسألك أن تعافينا من رؤية النفس ورؤية الناس اللهم اكتب لنا في عامنا هذا حجة برة تكتب لنا بها الجنة آمين يا حي يا قيوم إخوتي أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم العافية الدائمة والنجاة من الفتن وليلتنا هذه ليلة الحب ليلتكم حب ليلة ليلتنا هذه ليلة القرب ليلتكم قرب ننطلق إلى بيت الله إلى الكعبة نعم إخوتي بكم في الله تعالوا معي نعيش هذه الليلة نشم نسائم الحج نشم عطر البيت الحرام نطوف بأرواحنا ونسعى بقلوبنا ونعرف بها هناك الليلة ليحصل شيء من الحقيقة قريبا إن شاء الله لتحصل الحقيقة كلها يومها إن شاء الله إخوتي في الله في رمضان قبل رمضان تكلمنا عن العمرة واعلم أن العمرة شيء والحج شيء آخر تماما ده موضوع ده موضوع مختلف تماما لكنني قبل أن أبدأ أريد أن أسألك أنت ما تقرب لي شوية عشان أقول لك أنت أيوة أنت أيوة أقعد أيوة أنت أنت ما حجتش لحد دلوقتي ليه أنا آه أنت ما حجتش ليه لماذا لم تحج وانت كمان ايوه ايوه انت اتلفت لك جبتك رايح فين لحظة معايا يحبك ويسترك ويعفو عنك انت ما حجتش ليه انا اه وانت كمان التالت تعالى لي وانتي وانتوا كلكم على بعضكم كده والله شكلكم زي الفل وانتوا قاعدين العيلة كلها كده بتتفرج الليلة دي اسأل الله ان يجمعكم في الجنة وكل المسلمين اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة وأنسا ورحمة وعفوا وعافية وأمانا وأمنا وسلامة وسلاما يا حي يا قيوم انتوا ما حجتوش ليه كلكم وهيقول لي ولازم نرجع للأولاني عشان هو اللي محضر الإجابة عشان يطخها في وشي على طول يقول لي ما انت عارف الظروف الحجة النهاردة بقى بتتكلف كام واحنا ناس غلابة هنجيب منين واقول له يعني انت نويت وما قدرتش الموضوع في دماغك اصل هي القضية مش قضية سياحة دينية لا القضية مش قضية آه، آه، آه، انك انت رايح تحج عشان يبقى اسمك حج ده القضية قضية ركن من اركان الاسلام العلماء يسموا اول حجة في عمرك حجة الاسلام الاسلام الحج اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت, ورضيت لكم الاسلام دينا يوم عرفة بعرفة ما حجتش ليه يا عم الشيخ ما انت شايف الظروف اجيب فلوس منين حج النهارده مش عارف بكام الف طب انت نويت وما قدرتش يعني ربنا شاف ده من قلبك سيدك النبي بيقول ايه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق انت عايز تموت منافق الجهاد في سبيل الله على الاقل يخطر ببالك يمر على ذهنك فكذلك الحج لان الحج جهاد كل ضعيف وجهاد المرأة فلازم يخطر على بالك اشمعنى الولد لما يجي يتزوج لما الشاب بيقعد الموضوع في دماغه يعمل جمعيات ويشتري بالتقسيط ويستلف ويركز ويروح ويجي ليل ونهار الموضوع في دماغه بيرتب له ويدبر له الموضوع في دماغك موضوع الحج في دماغك اه التاني ده بقى بيقول لي انا حجيت يا راجل حجيت امتى والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حجيت طب ما تحج تاني هيجرى ايه ما احنا قلنا ان القضية ما هياش سياحة لا ده دين دين وانت ما حجتيش ليه ناوية تحج امتى مستنية ايه قال رسول الله قبل قال رسول الله قال الله كلام ربنا الأول قال الله عز وجل ولله على الناس لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قل لي شفت اهو من استطاع إليه سبيل أنا مش مست... أو مش مستطيع دي مش مني ده اللي يحكمها ربنا جل جلاله ويعلم يقينا ويعلم الله عز وجل فيك انك مستطيع ولا غير مستطيع ما هياش مني بقى مش انا اللي هحكم لا انا ولا غيري وانما حالك انت مع ربنا جل جلاله قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليه حجوا قالوا أكل عام يا رسول الله فسكت ثم قال يا أيها الناس ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما أطقتم سبحان الله العظيم إخوتي تعالوا للادي نحج بس نمروان الموضوع كله نحج ليه نحج ليه نمرة واحد في الحج طاعة لأمر الله لأن الله أمرنا بالحج قال سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله قال عمر رضي الله عنه لقد أمرت لو استطعت لأمرت أحدا أن يحج بالناس ثم نظرت من كان عنده فضلا من مال فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمؤمنين احنا بنحج نمرة واحد طاعة لله اداء لحق الله لله على الناس حج البيت حق ربنا انك تحج لبيته سبحانه وتعالى الله جل جلاله الذي خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه جل جلاله العلي الأعلى خلق الإنسان ويعلم حاجته فعلم الله بحاجة العبد أنه يريد العبد يريد حبا يريد هوى يريد تعلقا يريد هياما انسان عايز يبقى هيمان كده فربنا يجعل له حاجة يهيم بها ويهيم فيها شرعا بأمر الله فيجعل له بيت يضيفه إلى نفسه يسميه بيت الله الكعبة بيت الله بيت ربنا المجنون كان بيقول ايه وامر على الديار ديار ليلى فالسم ذا الجدار وذا الجدار فالسم ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الدين فالكعبة بيت الله سبحانه وتعالى هذا المكان سبحان الله العظيم المكان ده عجب قال سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تقوم به حياة الناس قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات فيه آيات فيه آيات البيت ده فيه آيات قلت لكم في رمضان بيت خلق من الحجر ونسب إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال شوف سيدنا إبراهيم لما طلب قال إيه رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أفئدة فاللي بيهوي للبيت الفؤاد انتوا فاكرين موضوع القلوب الصدر القلب الفؤاد اللب الفؤاد محل التثبيت الصدر محل الضيق والانشراح القلب محل التقلب والاطمئنان الفؤاد محل التثبيت محل التثبيت يهوي وبص لكلمة يهوي أين المشتاقون فين المشتاقين عايز المشتاقين أين المشتاقون تهوي إليهم قلوب محترقة بالأشواق قلوب محترقة بالأشواق يكون احتراقها بالشوق مانعا من اضطرابها شفت ازاي افئدة المحل التثبيت تهوي ازاي تبقى ثبات وهوي تهوي اليهم ان القلوب احترقت بشوق مولعة نفس محترقة بالشوق بالشوق لرؤية البيت بالشوق لرؤية البيت بالشوق للمس البيت سبحان الله العظيم لما هكلمكم على الملتزم وانت واقف وصدرك وبطنك وخدك وايديك على الملتزم كده وانت حاسس انك في حضن امك الحقيقيه بيت الله بنحج الاول لانك لما تروح لبيته لولا انه ارادك ما اردته ولولا انه اختارك لما آثرت قربه لولا أنه حرك لواعج الشوق في قلبك واستثار همتك ما رحلت إليه شوف لما تروح يوم عرفة وإن الله عز وجل يوم عرفة ومن أهل عرفة دنوا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا سبحانه وتعالى هون على العباد على العباد مشقة العبادة بإخباره لأحبابه أنه يراهم قال سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك ذي الذي يراك يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ولا مشقة لمن يعلم أنه بمرأى مولاه وإن حمل الجبال الرواسي وإن حمل الجبال الرواسي على شفر جفن العين ليهون عند من يعلم أن حبيبه يرى ذلك منه وإن حمل الجبال الرواسي على شفير جفن العين ليهون عند من يعلم أن حبيبه يرى منه ذلك فانا رايح له لحد بيته وتحت الباب اناجي وانادي ولو اتدفع العمر كله في ده لحظة في الوقفة دي يبقى بنحج ليه طاعة طاعة لأمر الله طلبا لمرضاة الله اتنين عبودية وخضوع لما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم وخلي الاولاد الصغيرين اللي جنبيك دول برضه يصلوا عليه صحيهم يصلوا عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما حج قال لبيك لبيك حقا حقا تزللا ورقا لبيك حقا حقا تزللا ورقا جاي لك ذل ذل العبد لسيده جاي لك رق رق العبد لمالكه فأنت تملك كل ذرة في عبدك ملكك فسقت قلبي فتبعه جسدي ثلاثة الحج جهاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إني جبان وإني ضعيف فقال صلى الله عليه وسلم هلم إلى حج لا شوكة هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج وعن ماعز قال, قال أفضل الأعمال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها شفت حجة برة تفضل سائر الأعمال سبحان الله العظيم يقال إن الإمام أبو حنيفة أن الإمام أبي حنيفة يقال الإمام أبو حنيفة كان يفاضل بين الأعمال الصلاة أفضل ولا الزكاة ولا الصدقة ولا القيام ولا الذكر ولا تلاوة القرآن فلما حج قال لم أجد شيئا يعدل الحج في سبيل الحج الحج عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال لكن أحسن الجهاد وأكمله لكن وأكمله حج مبرور أربعة لكي ننفق في سبيل الله النفاق في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف الدليل قول ربنا جل جلاله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة أيضا الحج تجديد للحياة مش أنا قلت لك المرة اللي فاتت ما نفسكش يرجع العمر بيك عشرين سنة الو... تلاتين سنة اربعين سنة لورا الح... يخليك لسه مولود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ودي من عظمة الإسلام كيوم ولدته امه يعني ايه يعني لا عليه ذنب ولا خطيئة ودي بتهدم الوهم الباطل والخرافة القائلة بان الانسان يتولد وك- وزرا واثما من خطيئة ابيه ادم ومحتاج مخلص يخلصه خلصه من ايه انا مالي انا اذا كان ادم عليه السلام ابويا غلط اتحمل وزره ليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعلمك ويقول لك انك اتولدت مش اي حاجة ليش دعوه بالخرافات والكلام ده كيوم ولدته امه ترجع انسان جديد تاريخ ميلادك الجديد عشرة اتناشر الف ربعمية سبعة وعشرين تاريخ ميلاد جديد كده انت ابن يوم رجع كيوم ولدته امه لذلك تلاقي اللي يحج حجه صح اللي يحج حجه مقبوله تلاقيه سبحان الملك مش شايف الناس ناسي كل حاجه من العداوات والاذى والهموم والدنيا تلاقي الناس سبحان الله العظيم والله كده حاصل واقسم بالله كنا في الحج ايام الشباب بقى ما كنا بنحج ماشي ويوم عرفه الشغل كله وليله العيد والصبح اللي هي ليله المبيت في مزدلفه وبعدين الصباح رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي والذبح وتحس في اليوم ده ان بهجة حد فاكر معايا مثلا سنة 82 كده من كام سنة دول من 25 سنة اه الحجة ديت آه وكنا نبقى ماشيين تحت المظلة رايحين آه نرجم بنلبي واللي راجعين من التلبية قابلنا من الناحية التانية ما هو تحت المظلة الناس صفين صف رايح وصف جاي فاللي رايحين يرجوا عمالين نلبي واللي مقابلنا عمالين يكبروا تكبير عيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإحنا ماشيين لبيك اللهم الله كنت تحس ان الانسان طاير وكل الناس كل الناس كل الوجوه متألقة كل العيون لامعة كل الرؤوس حاسرة كل القلوب الله أكبر اللهم اجمعنا هناك هذه السنة يا رب اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام يا حي يا قيوم تجديد للحياة تجديد للحياة وانت بتحج ولو حجتها صح آه لو حجتها صح يوم عشرة تحس إحساس جديد بعد ما تحلق شعرك بالموس وتعل وتقلع الإحرامات بقى اللي اتبهدلت بقى لها ثلاث أيام ملبوسة وتغتسل وتلبس الجلابية البيضة وتتطيب وتقعد كده أنا مين؟ عبد جديد يوم عرفة حين يدفع الناس ليلة العيد يضع الملك يده في ظهر الحاد يقول له استقبل عمرك ها استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى يقول له ايه يدفع ال- يدفع يدفع الملك في ظهر الحاد ها كده حاسس حاسس ها ببرد انامرك حاسس يدفع في ظهر ال- الحاج وهو بيقول له ايه استقبل عمرك فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك عمال يدفع فيه يزقه في ظهره يا عم روح ابدا من جديد خلاص كل اللي فات راح الله اكبر سبحان الملك مغفرة للذنوب دي نمرة ستة انا عايز الناس اللي بتكتب هفتش على الأد- طب هقول من الاول ماشي يا عم حاضر هجيب لك من الاول تاني بس انت حر بعد كده نمرة واحد طاعة لأمر الله اتنين عبودية وخضوع لبيك حقا حقا تذللا ورقة ثلاثة الحج جهاد جهاد كل ضعيف أربعة النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة الناس اللي بتصرف مع عشرات الآلاف في التصييف أهو الحج خمسة تجديد للحياة من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ستة مغفرة للذنوب عن عمرو بن العاص الناس بقى اللي تعبانة من الذنوب الناس اللي قلقانة من الكبائر الناس اللي قلقها الخيانة القديمة والمعاصي المتراكمة والكبائر المخيفة واللعنات اللي نزلت يعمل ايه عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك لأبايعك فبسط يمينه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قلت أردت أن تشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي عمرو بن العاص ده له قصة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه عمرو بن العاص مش بتاع التلفزيون المسلسل ولا بتاع الفيلم ولا بتاع الكتب اللي بتطعن على الصحابة انا ليا قاعدة معاكم طويلة في موضوع الصحابة رضوان الله عليهم خيرة الله من خلق الصحابة بعد رسول الله بعد الانبياء والرسل كلهم سيدنا علي رضي الله عنه لا لازم ابدأ بالكبير سيدنا ابو بكر رضي الله عنه حبيبنا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا عمرو بن العاص كلهم أسيادنا وأساتذتنا ومعلمينا وهم اللي وصلوا الدين لينا رضوان الله عليهم أجمعين عمرو بن العاص يقول لقد مررت بثلاثة مراحل مضت علي مدة لم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله ولو استطعت أن أقتله لقتلته ولو مت على ذلك لدخلت النار ثم جاءت علي مدة كنت أظن أنه ليس أحد من أصحاب النبي أحب إليه مني عمرو بن عاص اللي قال لسيدنا النبي من أحب الناس إليك قال له أبو بكر قال له من أحب الناس إليك قال عائشة قال في من الرجال قال أبوها كان مفكر ان هو احب الناس الحديث حديث عمرو بن العاص قال سألت رسول الله انا احب اليك ام ابو بكر قال ابو بكر فقلت انا احب اليك ام عمر قال بل عمر سبحان الله العظيم كان مفكر ان هو افضل عند النبي من ابي بكر وعمر قال ثم جد وحدث ما كان فلا ادري ارجو رحمة ربي رضي الله عنه وارضاه ابيعك على الاسلام اديني وعد ان يغفر الله لي وزي ما قلت لكم يا ناس الاسلام ما فيش صكوك غفران ولا قراريط بتتباع في الجنة الاسلام علاقة العبد بربه اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تكبر وتدخل الصلاة لوحدك ما انتش محتاج حد يغفر لك إلا الله علم عبدي أن له عبدا أن له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي علاقتك بربنا مباشره عمرو بن العاص قال له رسول الله تعهد لي انك ان ربنا يغفر لي فقال صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله فالحج يهدم ما كان قبله ايضا الحج ضمان للجنه عن جابر قا- رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا في ضمان الله الحج متعة انا عايز الليلة دي بس انا خايف الموضوع بيجري مننا انا عايز الليلة دي نتمتع متعة متعة حقيقية الحج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استمتعوا من هذا البيت استمتعوا استمتعوا من هذا البيت انا اردت الليله دي ان انا ما اجيب لكم الصور والافلام كله على ارض الواقع حتى هذا المثال للكعبه وهوريكم الليله دي باذن الله تعالى مثال لرمي الجمار ومثال لل... كل كل حاجه على المكتب عايزين نستمتع عايزين نعيشها حقيقه استمتعوا من هذا البيت استمتعوا من هذا البيت متعة متعة حقيقية وانت بتطوف حوالين البيت متعة حقيقية وانت بتشم البيت الكعبة متعة حقيقية لما تحط ايدك على الحجر الناحية التانية يا ابني لما تحط ايدك على الحجر وتسعد ان الحجر الاسود من الجنة الحجر الاسود ايوه والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة لو أضاء ما بين المشرق والمغرب لولا ما مسهما من أيدي بني آدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة لولا ما مسه من أنجاس لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه زعاهة إلا برأ تعرف الحجر ده نازل من الجنة أبيض من اللبن كل السواد ده من ذنوب الناس لولا لولا لولا ال- الذنوب اللي سودته دي كان لو واحد مكسح لمسه يقوم واقف واحد أعمى لمسه يفتح واحد أبرص ما لمسه يشفى واحد عنده سرطان لمسه يشفى لولا أنجاس الجاهلية وأرجاس الجاهلية متعة متعة الكعبة دي متعة تسعة ين- قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة قحاج قط يعني ما افتقر ليك عند ربنا إكرام الحج إكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم انت وفد ربنا وفد رايح لربنا ايضا 11 اخيرا شهود المنافع تعالوا بقى بعد ما عرفنا احنا بنحج ليه وانا عايزك اه, آه كان نفسي اجيب ورده معايا النهارده قدر الله ما شاء فعل آه كنت عايز اقول لك ان انت قبل ما تحج لازم تحرر الاخلاص إز... انك تمسك قلبك كده ها وتبدا تشيل منه من قلبك كل حاجه فيها اراده غير وجه الله يعني انت هتحج عشان الناس شيلها ارميها انت هتحج عشان عادة كل سنة تحج ها شيلها شيلها ها شيلها شيلها شيلها ارميها انت هتحج عشان شهوة وحظ نفس وسمعة عشان تقول انا حجيت كذا مرة شيلها ها شوف شوف المعالجة ده اللي انا عايز اقصده في موضوع الوردة المعالجة انك انت ب- بت... ها، بتقطع من قلبك بتشد شيلها شيل كل حاجة غير إرادة وجه الله دي ما قبل الحج لازم انتبه اوعى تخسر الدنيا والآخرة ما قبل الحج نمرة واحد إرادة وجه الله اتنين توبة نصوح شاملة صادقة من جميع الذنوب والمعاصي تمثل إحرام القلب قبل إحرام الجسد عايزك قبل ما تروح الحج تتوب شوف ذنوبك ايه معاصيك ايه آفاتك ايه كبائرك ايه قبل ما تروح الحج عايزين القلب يحرم قبل الجسد زي الجسد ما بيحرم هنشيل ال- الثياب اللي احنا لابسينها دي ونلبس رداء وإزار شيل الذنوب شيل المعاصي توب توبة نصوح اتنين اصلاح الخصومات مش عايزك تروح الحج وبينك وبين حد خصومة وبينك وبين حد عداوة وبينك وبين حد مشاكل وبين وبينك وبين حد احقاد سامح ومعلش كمان مرة للمرة مش عارف رقم كام بطالب اصحاب الحقوق انهم يسامحوا فقراء المسلمين يا جماعة انا نفسي احج قولوا لي يا رب تحج يا رب تحجوا كلكم يا رب يا رب نحج يا رب ما تحرمناش في الحج يا عم انت مش عايز تقول ايه ليه قول لي يا رب ولعل ربنا سبحانه وتعالى الملك يقول لك ولك بمثل فتحج انت وانا وانت ان شاء الله ربنا يجمعنا على عرفه السنه دي فعشان كده انا بقول دلوقتي اهو وعلى الهوى لكل العالم انا مسامح كل اللي شتمني وكل اللي اذاني وكل اللي غلط فيا وكل اللي ليا فلوس عنده وكل اللي كال علي حاجة وكل اللي خدعني وضحك علي كل انا مسامحه يا رب سامحني بقى فليه يا ريت الليله دي نعمل كده انا بتجيني مكالمات قلبي بيتقطع نفسي اوصل للناس دول اللي هو له فلوس عند واحد ال ال ال الواحد ال ال ال المدين ده بيقول طب انا ما معيش ويقول مثلا ايه علي 2000 جنيه علي 4000 جنيه واحد عليه مليون جنيه ما معاش هتعمل ايه طيب فيه هتسجنه طب استفدت ايه سيبه طب هو يدفع اصبر اديله فرصة اديته 100 فرصة اد... خليهم 101 خل... اديته 101 يا عم الشيخ خليهم 102 طيب يا عم الشيخ انا اديته 200 فرصة خليهم 210 هو ده الاسلام يا ناس لحد امتى لحد ما ربنا يفرجها ويدفع ده نصاب يا عم الشيخ يتسجن احسن عشان ما يعملش كده على ناس تانية طيب ما تحاوطه بحيث ان ما يعملش كده على ناس تانية لكن ما تسجنوش ما تذلوش ما تبهدلوش ما تشتتوش ما تغربوش عن ولاده ويبقى طاير في الشوارع هيظلم وينصب ويسرق اكتر يا ناس ده دين فقبل ما نروح الحج انت فين يا محمد مصطفى ربنا يتوب عليك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما نروح الحج محتاجين نصلح الخصومات يا ريت في ال- في الاشهر الحرم دي كلنا ن- نسامح ونصالح ون وننشر الامان في بلادنا وفي ربوع المسلمين يا ريت تتسع قلوبنا ان الفلوس دي يعني ثبت في الحديث ان اذا ضاعت فلوسك تكتب لك صدقه وقلت لكم قبل رمضان انت ليك عنده 4000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا مليون جنيه الفلوس ديك احب اليك تاخدها دلوقتي وتتصرف ولا تيجي الفلوس دي مرصوصه جنيهات كده يوم القيامه ها وانت ماشي في ظلها يوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن جل جلاله قال صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته قال صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامه سامحوا الناس اصلاح الخصومات ثلاثة رد المظالم احنا كان كل ده في احرام القلب واحد توبة نصوح اثنين اصلاح الخصومات ثلاثة رد المظالم يا جماعة احنا قلنا ان ربنا بيسامح في كل حاجة رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه بالنسبة اما بالنسبة لحقوق العباد ربنا ما بيسامح الحديث يوم عرفة يا رب يطلع صحيح بس انا من زمان مع المشا... مع شيخنا ابو الاشبال ربنا يكرمه ويبارك فيه ويديله الصحة و شيخنا ابو اسحاق ربنا يكرمه ويبارك فيه ويديله الصحة والمشايخ الكبار والقدام مثل الحافظ العراقي وغيره الحديث مختلف في صحته إن الله غفر لأهل عرفة وتحمل عنهم التبعات يا رب يطلع صحيح لو حجيت هيشيل عنك مظالم العباد وتحمل عنهم التبعات اصل اللي يقسم الظهر موضوع التبعات دي حقوق العباد ومظالم العباد ان انت ظلمت ناس كتير ومش عارف وكلت حقوق ناس كتير ومش عارف واذيت ناس كتير ومش عارف او مش طايلهم طب نعمل ايه اللهم تحمل عنا يا رب رد المظالم قبل ما تمشي اللي له عندك حاجة اديها له اتنين فيما قبل الحج احنا واحد فيما قبل الحج احرام القلب قبل احرام الجسد اتنين تعلم المناسك عايزين نتعلم الاسئلة اللي بتيجي هناك اسئلة عجيبة جدا اعجب ما تكون حين تسمع اسئلة الناس في الحج فاحنا عايزين نتعلم نحج ازاي ثلاثة معرفة اسرار العبادة يحصل التصور الذهني ويستشعر المؤمن لذتها سيدنا ابراهيم لما ربنا امره بالحج قال ايه وارنا مناسكنا وتب علينا ارنا مناسكنا ارينا من... عايزين نشوفها بعينينا ارينا مناسكنا مش شوف الكعبة مش شوف ال لا وانما نشوف نشوف نشوف القرب نمرة اربعة في احرام القلب الشوق للحج انك تبقى مشتاق يا ترى قلبك مشتاق يا ترى انت مشتاق مشتاق فعلا تشوف بيت ربنا مشتاق تعيش معنى الحج وفضل الحج مشتاق المحب مشتاق الى كل ما له اضافه الى محبوبه فانا مشتاق للبيت ده عشان بيت ربنا مشتاق للبيت ده عشان بيت ربنا لإضافته إلى الله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائمين والركع السجود ربنا شغل أنبياء خليل الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عشان يبنوا لك البيت عشان يطهروا لك البيت عشان تحج سبحان الله العظيم مشتاق لمجرد الإضافة فضلا عن الطلب نمرة أربعة هي كانت نمرة واحد إحرام القلب اثنين تعلم المناسك ثلاثة معرفة أسرار الحج أربعة الشوق خمسة العزم على الحج اعزم انا عايزك انت ايوه اتعدل كده بقى شوية وسيب اللي في ايدك وحضر قلبك واعزم قول هحج وانت قاعد بعيد ليه قرب شوية لازم انت كمان تعزم دلوقتي قول هحج قول يا عم الشيخ آه، خلاص النهارده كام ما ينفع لا ينفع ياما ناس قابلوني في عمرة رمضان قالوا لي بعد الحلقة جوز- يا ابني لحقت تقدم الجوازات وتجي لك التأشيرة وتقطع التذكرة وتيجي اه فنشارك طب وانت اه انت قولي هحج اعزمي وتوكلي على الله وربنا يدبر الامور طب والفلوس حتتين دهب بقى لله ما يجراش حاجه هو فين الذهب يا عم الشيخ انت شايف يا مولاي كما خلقتني طيب معلش اعزمي وتوكلي على الله وحجيتي حجيتي ما حجيتيش ربنا يكتب لك الاجر بالنيه ينفع اه ينفع اعزمي وتوكلي على الله وانا بناشد الاغنياء ليه مش كل غني يعمل لنفسه كده كل سنة يحجج واحد ولا يحجج اتنين اه ينفع من زكاة المال يا عم بلاش بلاش كل حاجة نحاسب ربنا عليها ما تبقاش بخيل مع ربنا ما تبصش م- ما تبقاش عينك في, في, في, في حق ربنا الزكاة لا الزكاة دي للفقراء الغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا ودي صدقه حاجه زياده ونجيب منين انا ما قلتلكش انت اللي مش لاقي انا بقول للي عنده اللي عنده زياده يطلع الفقراء الغلابه دول طب انا هحكي لكم قصه عجيبه ما كنتش احب ابدا ان انا احكيها في مره كنا في رمضان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إيه، ويا رب آه، هاني بيه البنا ربنا يهديه ويتوب عليه ومحمد باشا مدني ربنا يهديه ويتوب عليه يسمحوا لنا بمزيد وقت لان انا شايف الوقت معانا كده ايه بيسحب مننا بس الحاجات دي لازم اخلصها الليله دي ها طيب إيه، بقول كنا في المدينه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفوجئت في لمه كده ده الكلام ده اظن قلت بقى في عمره رمضان ماشي نقول تاني ما يجراش حاجه والست قاعده في وسط ست مصريه لابسه الطرحه اللي هي الشيفون ديت والجلابيه ال- بتاع الفلاحين ست غلبانه خالص وعمالين يقولوا لها قومي يا ست خروجي تقول ابدا انا ما اتحتحش من هنا غير اما اشوف قبر النبي يا ست تقول لهم ده انا حوشتهم جنيه على جنيه وبريزه على بريزه وربع جنيه على ربع جنيه لحد ما جيت هنا عشان اشوف بتاعت قلبي الناس اللي بتحوش جنيه على جنيه وربع جنيه على ربع جنيه وعشرة جنيه على عشرة جنيه عشان يوصلوا للكعبة عشان يعتمر من ساعتهم ليه انت ما تتبناش واحد كل سنة تطلعه حج وانت تتبنى واحد كل سنة تطلعه عمرة عمرة رمضان وانت بقى عليك خمسة طلع ثلاثة عمرة واثنين حج ومش شرط ان يطلع من ابو سبعين الف وخمسين الف وتلاتين الف وعشرين الف في ناس بتمن تلاف وعشر تلاف واتناشر الف حاجات بسيطة برضه ويتعب ولو تقدر تجيب له التأشيرة والتذكرة والشيكين وربنا يكرم ويروح اذا كانت ال- السلطات او ال- النظام يسمح بكده زي ما بابسط ال- التكاليف زي ما ربنا يقدر الشركات اللي هي بتاعت الناس الغلابه او جمعيات الاهليه او غيره عايزين نشارك في الخير ده ولما يحج بفلوسك تبقى الحجه دي في ميزان حسناتك تبقى انت كانك حجيت خدت اجره كامل وانت قاعد في بيتكم العزم على الحج عايزين نعم نعزم على الحج نمرة أخيرة سميها زي النمرة اللي, اللي عندك بقى وخلاص قطع العلائق كل متعلقاتك هنا فترة الحج اقطعها خمسة الزاد قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن, الز... فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب تزود بالتقوى تزود بالعلم تزود بالقرآن تزود بالذكر تزود بالدعاء تزود بالدموع تزود تزود بالمال الحلال اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها اللهم أكرم الأغنياء وحنن قلوبهم على الفقراء اللهم وأكرم الفقراء وأغنهم من فضلك والطف بهم يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك أن تلطف بأمة محمد اللهم أغن المسلمين من فضلك اللهم أعنهم وتقبل من أغنيائهم وأكرم واستر واعف عن فقرائهم يا حي يا قيوم آه هنبدأ نحج أول حاجة في الحج الإحرام والإحرام في الحج والعمرة بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة فهو تصور الإخلاص والتعظيم وجعل النفس مزللة خاشعة لله جل جلاله واستحضار القيام بين يدي الله بترك العادات المألوفة وترك التجمل وترك الشهوات وتحقيق التعب لله تحقيق التعب لله سبحان الله العظيم احنا محتاجين نتعب لربنا شويه ابن الجوزي بيقول ايه امر المحرمون بالتعري ليدخلوا عليه سبحانه بزي الفقراء فيبين اثره فيبين اثر قوله سبحانه وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى امر المحرمون بالتعري ليدخلوا عليه بزي الفقراء قلت لكم الإحرام كله بيقلع هدومه الرجال يعني تماما محدش مغطي راسه اللبس اللي بيميزه شيخ ولا ده ليبي ولا ده سعودي ولا ده مغربي ولا ده مصري ولا ده امريكي ولا ده كله مسلم عبد وقلع اللي على راسه وقلع البدلة وقلع العباية قلع كل حاجة ورايح كله لابس رداء وإزار بشكرين بيض زي الفقراء ابن الجوزي يقول ايه وهذا سر أن الله وضع أشرف البيوت في أقل المواضع نصيبا من الدنيا سيدنا إبراهيم يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد إيه؟ غير ذي زرع عند بيتك المحرم وضع أشرف البيوت في أقل المواضع نصيبا من الدنيا فلذلك يجب التخلي عن الدنيا حال دخوله حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث لا يساوي خمسة دراهم وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة بخمس دراهم يا رسول الله امال النهاردة اللي بيحجوا بسبعين ألف وثمانين ألف يقولوا ايه يقولوا لا رياء فيها ولا سمعة يا رب انا بنفق عشان اخد الاجر منك انا بقولش ما تحجش بسبعين لو عندك وتحج بسبعين وثمانين وتسعين ومية ومتين وكل ما تملك وحج حج حجة مريحة عشان تقدر تأدي عبادة ربنا وإن كان برضه مش هيستوي المرتاح مع التعبان قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة إن أجرك على قدر نفقتك على قدر تعبك ونفقتك على قد ما تتعب هتاخد وعلى قد ما تنفق هتاخد لذلك سيدنا إبراهيم طلب الرجال قبل المال قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فالمطلوب للكعبة رجالة ونساء لها قلوب قوية جهاد لتحقيق نظرية التعب وانا قلت لك في اول الحلقة كلام زي الفل ان اذا عرفت ان رب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اذا عرفت ان الملك شايفك يهون عليك كل حاجة اول حاجة الاحرام هت التجرد من المخيط هتقلع هدومك كل ثيابك هتقلعها تماما كويس وتلبس رداء وإزار المرأة هتحرم في ملابسها غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين يعني تكشف وجهها لا حديث السيدة عائشة كنا إذا حازينا الرجال أسدلنا وإذا جاوزنا الرجال أسفرنا فلو انت في مكان مفيش رجالة شايفينك فيه تكشفي وجهك طب في, في مكان فيه رجالة تلبسي النقاب لا المحرمة ما تلبسش النقاب امال نعمل ايه اسدال يعني ايه اسدال يعني تلبسي بيشة ما فيهاش فتحة العينين بيشة تنزل من على قرتك من فوق من على الدماغ وتنزل كده على وجهك كله ما يبقاش فيها الخرمين بتوع العين طب هشوف ازاي تكون خفيفة الى حد ما وانت معاكي محرم يقودك لا انا ما معيش محرم يبقى لا يجوز انك تسافري لا يجوز للمرأة المسلمة ان تسافر ولو الى الحد بغير محرم هو قول الامام الشافعي انها تسافر حجة الفريضة وهذا يخالف قول الجمهور ما اقدرش اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم يعني ما تحجش اه ما تحجش لمن استطاع اليه سبيلا وهي غير مستطيعة ملهاش سبيل ملهاش محرم هتعمل ايه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولعلها بالتقوى تأخذ اجر الحج وربنا يرزقها المحرم اللي حججها بس تتقي الله وتقعد في البيت ما تخرجش يبقى المرأة هتحرم في ملابسها هي هي لا بيضة ولا خضرة ولا فيها زينة وإنما ملابسها العادية البني اللب... ال... ال... الكحلي ال... الرمادي الألوان التي ليست فيها زينة وتكون واسعة فضفاضة بشروط الحجاب انها واسعة فضفاضة انها مش متطيبة انها مش ضيقة ولا شفافة انها مش زينة في نفسها انها لا تشبه ملابس الرجال التجرد من المخيط اه تواضعا لله ارتفاق وتجمل وزينة لما تيجي تشتري ملابس الإحرام هات الإحرام يا عم الشيخ علاء اه تذكر الكفن طلعه طلعه جزاك الله خير ملابس الإحرام تذكر الكفن ومعلش انا قلت يا جماعة بلاش البس الاحرام تاني قالوا لا معلش اعملها تاني نعملها تاني ما جراش حاجة فادي الاحرام و اذا كنت انت احرمت في الاحرام ده قبل كده يستحب ليك انك تجيب واحد جديد هتستعمله تاني ليه واحنا لقينا بعد تجارب مريرة ان اسهل حاجة الطريقة اللي بقولك عليها دي انك انت هتطبق طبقة صغيرة كده ربنا يتوب عليك يا ميداني ويح- ويح- وي- ويا رب تحج اهو التانية الصغيرة دي ماشي كده عشان تمسك على الوسط وبمنتهى البساطة اهو ماشي نلف كويس عشان ما يبقاش مدلدل تحت وهطبق طبقه بس اه كده كمان واحده لله بس خلاص كده اهو مفيش اي حاجه آه كله تمام ولازم تبقى فاهم ان ان ده هيقعد عليك ثلاث ايام طيب والتاني التاني أهو، ببساطه هحطه فوق ماشي ممكن انا بعمل كده بس مش عارف انت ينفع تعمل كده ولا ما تعملش وراح مدخل الطرف ده هنا كده خلاص ثبت والتاني ده. وهعيش حياتي لا بيقع ولا ولا محتاج دبابيس آه، ولا محتاج آه، كباسين ولا محتاج اي حاجه انا هو محرم وادي ملابس الاحرام الازار والرداء ممكن يقعدوا يومين ثلاثه وزو اللي عايز يدخل حمام ممكن هيرفع هدومه هيرفع آه، وهو زي ما هو او يفكه مع العلم ان انا عايز اقول ان ممكن يغسله وممكن يغيره ويلبس واحد تاني ويمكن يبقى معاه اتنين تلاته يغير فيهم ما يجراش حاجه يجوز برضه نسينا نقول وان كنت انا معتمد على الكلام في العمره ان قبل ال قبل الاحرام بنغتسل صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم استعجلت انا لما شفت موضوع الوقت وعايز اجيب من الاول تاني بس معلش سامحوني وخليكم معايا واصبروا عليا بهدوء احنا هنحج ان شاء الله يا رب اكتب لنا الحج السنه دي آه نمره واحد لازم تفهم الحج انه ثلاث انواع حج تمتع وحج افراد وحج قران الاول حج الافراد اللي رايح حج حجه وبس من يوم 8 يحرم ويبدا يروح الترويه في منى وبعدين عرفه وبعدين يرجع المزدلفه ويقضي المناسك ويبقى كده مفرد الحج وبس القران ان هو راح قبل 8 بمده فاحرم وطاف وسعى وفضل محرم لابس احرامه لحد يوم 8 وبدا مناسك الحج وكمل الاخر فعمل حجه وعمره الثالث اللي هو المتمتع وده الاغلب الاعم الاغلب بقى المتمتع ان واحد راح بدري فهيبدا بعمره وبعدين يقلع ملابس العمره ويلبس ملابسه العاديه ويعيش حياته في الكعبه يصلي وعايش قاعد هناك لحد ما يجي يوم 8 يوم يلبس ملابس الاحرام تاني ويبدا يؤدي مناسك الحج ده اسمه متمتع واضح ولا اقول تاني اقول تاني بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الحج ثلاث انواع واحد مفرد المفرد ده هيروح مكه يوم 8 هيلبس ملابس الاحرام ويطب الكعبه المفرد وان شاء سعى بين الصفا والمروه وما سعاش وبعدين راح على آه، منى قضى يوم الترويه يوم تسعة راح عرفه يوم عشرة رجع طاف طواف الافاضه وحلق وذبح زي ما هنقول يوم عشرة نعمل ايه وخلص حجه وت- وتحلل معلش اي حاجة التاني قارن واحد راح بدري فطاف وسعى سعي العمرة وبعدين استنى اليوم 8 وهو لابس احرامه ما قلعوش يوم 8 راح يوم الترويه هنقول بقى 8 و9 و10 هيعمل ايه وفي الاخر يبقى ده عليه هدي قارن لانه عمل حج وعمره دخلت العمره في الحج فعليه هدي انه يذبح خروف النوع الثالث ونقول ان هو ده النوع الاشهر والابسط والافضل واللي الرسول تمناه قال لولا اني سقت الهدي لتحللت ولج- وجعلتها عمره اللي هو حج التمتع وده اللي انا بنصحك بيه انك هتروح مكة قبل يوم 8 يوم 7 تعمل العمرة اللي هي هنقولها دلوقتي ازاي تعمل العمرة وبعدين تقلع ملابس الاحرام يوم 7 يوم 6 يوم 5 من يوم 1 ذي الحجة من يوم 20 ذي القعدة من اي يوم تروح بدري عملت العمرة وقلعت ملابسك وقعدت لابس في هدومك العادية وعشت حياتك لحد يوم 8 لبست ملابس الاحرام تاني من البيت يبقى احنا كده بينا ادي الانواع انت اي نوع بقى هنتكلم على المتمتع وكله هيبقى زيه المتمتع عمل عمره في الاول لبس ملابس الاحرام وهو عارف ان قبلها طيب واحده حائط عشان هم عمالين يوصوني قول ظروف النساء بقول ان الاخت لو هي عايزه تاخد مانع لنزول الدوره مفيش مانع مفيش مشكله تاخد بس الكلام ده يحتاج قبلها بشهر او شهرين مش نفس الشهر بتاعها لان بتعمل لنا مشاكل بعد كده انها بتنزل الدوره او بتنقط وبنبقى مش عارفين دي دوره ولا مش دوره نسال الله العافيه بنبقى مش عارفين ده حيض ولا مش حيض فلذلك بنقول للمراه اذا كنت عايزه تاخدي موانع لنزول الحيض خديه بدري شويه قبلها بشهرين قبلها بشهر نظمي آه، آه، حيضتك اما اذا كان ما نظمتيش ما تجيش بقى وانت هناك وتاخدي برشام عشان يمنعها او يرفعها بتعمل مشكله سيبيها بقى بر- ب- بطبيعتها وهنقول حلها ايه واحدة رايحة من المدينة الى مكة تحج جالها الحيض قبل ما تروح مكة تعمل ايه تحرم تغتسل وتستسفر بثوب وتلبس ملابسها وتنوي تقول لبيك اللهم عمرة إذا كانت هتعمل عمرة أو لبيك اللهم حجا إذا كانت مفردة أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كانت قارنة يبقى المتمتع هيقول لبيك اللهم عمرة المفرد هيقول لبيك اللهم حجا القارن هيقول لبيك اللهم حجا وعمرة المرأة الحائض تحرم انه فسأله هتحج تحرم تحرم وتظل على احرامها حتى لو الدم فضل نازل طول الوقت فلا تدخل البيت ولا تطوف ولا تسعى لحد ما تنتهي آه، حيضتها وتبدأ تعمل مناسك الحج لبسنا الاحرام واحنا قلنا قبل كده محظورات ان الانسان ينبغي ان هو يحذر من محظورات الاحرام اللي هي لبس المخيط صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم سنن الاحرام واحد الاغتسال حتى للحائض والنفساء اثنين الاحرام في ازار ورداء ابيضين للرجال ثلاثة وقوعه بعد صلاة فريضة اربعة تقليم الاظافر وقص الشارب وحلق ونتف الابط آه، خمسة التطيب للرجال فقط ستة تكرار التد- التلبية سبعة رفع الصوت بالتلبية ديك أو مندوبات الإحرام قول تاني حاضر نمرة واحد الاغتسال حتى للحائض دي سنن الإحرام اتنين الإحرام في رداء وإزار للرجال أبيضين ثلاثة وقوعه بعد صلاة فريضة يعني صلي الظهر واحرم صلي العصر واحرم صلي الفجر تقليم الاظافر وقص الشارب وحلق العانه ونتف الابط للجميع قبل دخول ال- قبل الاحرام التطيب للرجال فقط كنت اطيب رسول الله لاحرامي كما اطيبه لحله غرق نفسك بالطيب كراجل بعد كده هيجي في الاحرام ما يجراش حاجه تكرار التلبيه رفع الصوت بالتلبيه محظورات الاحرام ستر الراس ما تلبسش اي حاجه على دماغك لبس المخيط حلقة او قص الشعر او الاظافر مس الطيب صيد البر الخطوبة والزواج الجماع ومقدماته ستر الوجه للنساء طيب كنت عايز ابين حاجة انا هلبس الاحرام اللي هما الاثنين اللي رداء وازار ينفع في حتة تالتة لا ما ينفعش ينفع بأستك لا ما ينفعش ما ينفعش لازم الاثنين يبقوا مفرودين زي ما انت شفت كده ولبسهم بالبساطة دي طيب ينفع البس شبشب جلد اه ينفع لا ده حتى ينفع تلبس جزمة بس مقطوعة الكعب هقوم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد خفين أن يلبس النعلين وأن يقطع خلفهما يعني واحد ما لقاش غير جزمة يعمل ايه اضطر ان هو يكعبها يعني ادي الجزمة اهي يكعبها يدوس على كعبها بس كده ويمشي بيها ما يجراش حاجة ده جزمة فيها خياطة ما يجراش حاجة الجزمة بس يكعبها كده يكعب الاثنين مش واحدة بس احسن يقول لك هو شافه عمل واحدة بس لا الاثنين يكعبها يك- يكعب الاثنين ويبقى ماشي بال- بيها كده مكعوبة مفيش مانع اذا ما جاي ما وجدش الشبشب اذا وجد شبشب شبشب من التيسير اهو بقى الشبشب جلد الشبشب بلاستيك شبشب آه، متخيط ش- المهم ان هو يبقى شبشب ما يبقاش ساد هو ده سرز الاحرام ما تبقاش في حاجه متفصله عليك ما طلع دلوقتي فانيلات من مش ما فيهاش خياطه ينفع الواحد يلبسها لا نهى عن كل مخيط وكل محيط فلذلك بنقول الحاجات اللي هي متفصله على الجسم ما تنفعش خالص ما ينفعش خالص لازم تشيل آه، الشبشب او الجزمه مش مشكله طالما آه، فيها خياطه برضه ينفع انك تلبس احرامين فوق بعض ينفع انك تلبس آه، آه، او آه، تحط بطانيه بشرط انك ما تغطيش راسك يعني دلوقتي احنا رايحين في برضه في وقت برد الى حد ما ليله مزدلفه بنبات في آه، الطل فاللي عايز تغطى ببطانيه تغطى ببطانيه بس ما تغطيش راسك آه، اللي عايز يغطى ببطانيتين تل- البطانيه فيها خياطه ما يجراش حاجه مفيش مشكله اف ما يجراش حاجه مفيش مشكله طالما ان هو مفرود مش متفصل حاجه مش متفصله على جسمك ولا على قدك دي قضيه الاحرام انك انت في الاحرام تبقى متأكد ان انت واقف بين ايدين ربنا عارف الراجل اللي دخل في الصلاة الله اكبر انت وانت محرم بين ايدين ربنا وهنبدأ التلبية لبست ملابس الاحرام من البيت يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الاحرام من البيت وراح اهل بالحج من آه، ذي الحليفه في مسجد ذي الحليفة قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أصلي في هذا الوادي المبارك, المبارك ركعتين فصلى فيهم ركعتين بس دول ما لهمش علاقة بالإحرام زي ما بيقول الغسل مستحب صلاة ركعتين مستحب انك تصلي ركعتين في المكان ده ما لهمش علاقة بالإحرام وبعدين تهل من ذو الحليفة الناس اللي رايحين من المدينة اللي رايحين من مصر يهل من رابغ اللي جايين من الجهة التانية بيهل من السيل كل منطقة لها آه مكان للإحرام تهل منه هبدأ أهل أنت ناوي تحج إيه الحج اللي أنت ناوي نوعه إيه زي ما أقول كده متمتع يبقى تقول لبيك اللهم عمره طيب أنت راجل مفرد لبيك اللهم حجا طب أنت هتحج عن أبوك لبيك اللهم حجا عن فلان ابن فلان او فلانة بنت فلان باسمه واسم ابيه او اسمها واسم ابيها بس خلي بالك انت هتحج عن حد مالكش حاجة الحجة هتروح لصاحبها وانت مالكش حاجة اذا اراد الله بكرمه وفضله ان يكتب لك حسنات اجر الدعاء اجر الذكر اجر تلاوه القران ما فيش مشكله ده من فضل الله وكرمه لم يكتب لك فلا حق لك الحجه رايحه لصاحبها اللي انت بتحج له وما ينفعش حد يحج لحد الا آه، اذا كان واحد آه، حج قبل كده قال لبيك عن شبرمة قال لبي عن نفسك قال عن حجتك قال لا قال لبي عن نفسك اولا ثم لبي عن شبرمة فلذلك الانسان يحج ال- آه، يبدا يلبي التلبية عن نفسه لبيك اللهم هنقول بقى للمتمتع زي ما قلنا لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم عمرة المتمتع ويبدأ يلبي ويرفع صوته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك ذا النعم لبيك لبيك لبيك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لبيك الحق لبيك حقا حقا تذللا ورقا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتظ- وتظل تلبي حتى تتعب تمسك مصحف تقرا تقعد تذكر الله تستغفر الله تتوب الى الله تدعو الله لبيك تقولها بقلبك لبيك يعني جيت لك حد بينده لك يا فلان تقول له لبيك نعم انا جاي فكأن الله دعاك ولله على الناس حج البيت فانت رايح له بتقول لبيك معلش المعنى بتاع رمضان تاني تاني تاني ها انك انت لما تقلع الملابس وتلبس الاحرام تحس ان انت مت ولابس الكفن وقلت يا رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت فربنا قال لك طب ارجع فانت راجع تقول لبيك لبيك لبيك قولها بإحساس بمشاعر مش غنى مش منظرة لبيك جايلك مقيما على طاعتك لبيت ومشيت ووصلت للكعبة الكعبة بيت الله شروط الطواف النية انك تنوي بطوافك بالبيت ان ده طواف العمرة للمتمتع او طواف القدوم للمفرد والقارن تنوي ده طواف ايه بقلبك تقف قصاد الحجر وتنوي نمرة واحد النية اتنين الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لازم تبقى متطهر من الحدثين الحدث الأصغر والأكبر ثلاثة ستر العورة أربعة أن يكون داخل المسجد وحول البيت أربعة أن يكون البيت عن يساره سب خمسة سبعة أشواط ستة الموالاة يعني الواحد طاف ثلاث أشواط وتعب يقعد يستريح شوية نص ساعة ربع ساعة خمس دقايق وهو قاعد قدام البيت لكن لو طال, طال الفصل الأول أن يبدأ من الحجر الأسود هذه شروط الطواف مستحبات الطواف الاطباع الاطباع انك تطلع دراعك اليمين من البشكير الرمل في الشروط في الاشواط الثلاثه الاولى استقبال الحجر الاسود عند كل صوت والتسميه والتكبير او تقبيله واستلامه ده الكلام النظري شروط النية الطهارة من الحدثين ستر العورة أن يكون داخل يكون البيت على يساره سبعة أشواط الموالاة يعني ورا بعضهم أن يبدأ من الحجر الأسود مستحبات الطواف الاطباع الرمل استقبال الحجر الأسود الرمل ماشي عشان الناس بتوع اللغة العربية زعلانين قوي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ال- ازاي نطوف بقى الكعبة بيت الله لله في الارض بيت لله في الارض بيت لازم تيجي وانت عارف انك جاي بيت ربنا سبحانه وتعالى فقبل ما تروح بيت ربنا حضر قلبك شوف شوف شوف الفرحة انك رايح لربنا انا مش عايز اشبه أصل المشاعر ما تتوصفش بيقولوا الالفاظ او الم... ال- الالفاظ قوالب المعاني ففي معاني ما ينفعش تتحط في قالب معاني عاليه ما تتقولبش لا اله الا الله شوف لما تبقى قدام بيت ربنا بيت ربي بيت ربي فاكرين الست اللي كانت راحت تحج بتقول أين بيت ربي فلما دخلوا مكة قالوا الآن ترين بيت ربك فلما رأوا الكعبة قالوا هذا بيت ربك فصارت تشتد تجري تجري ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة حطت خدها كده وماتت يا ريت يا ريت الواحد يطولها دي هي دي المشاعر تعرفوا علمائنا بيقولوا ايه يقولوا لو ان رجلا سمع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب فانا لما اسمع ان حد بيحب ربنا وبيحب الكعبة اكتر مني آه، الواحد بيموت حسرة هي ماتت ليه دي اللي حب ماتت حب حب بيموت بيعجل في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى جيت الكعبة حضر قلبك حضر قلبك بيت ربي بيت ربي حضر قلبك إن بيت ربنا حضر قلبك آه ان هنا الرجلين دول طف هنا ادم ابراهيم ماشي كده هنا مكان مكان رجليك دي موسى عيسى محمد صلى الله عليه صلاة الله اجمعين هنا مشيت اقدام صالح وهود ولوط هنا مشيت اقدام ملايين قبلك يا رب نفهم ونستحضر واحنا بنطوف يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود على شمالك تقبله الله الحجر وما أدراك ما الحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة الله يعني أنا لو لمست الحجر الأسود كده أبقى لمست الجنة حاجة من الجنة يعني أنا لو بوست الحجر الأسود كده دخلت دماغي يبقى أنا داخل في حتة من الجنة سبحان الله سبحان الله في قلوب اللي ما بيروحوش هناك الجنة سبحان الله العظيم الحجر يمين الله في الأرض فمن استلمه سبحان الله مش طاير الحجر برضه هقول لك خليها في دماغك خليها في بالك انك هتحاول هتحاول خلي الموضوع في دماغك انك هتحاول توصل له وبالراحه وبدون اذى الناس وبدون مزاحمه وبدون ما تاذي نفسك ولا تبهدل نفسك حاول بالراحه قدرت قدرت ما قدرتش من بعيد بسم الله والله اكبر انا واقف كده اهو كل وجهي وصدري الى جهه الحجر بسم الله والله اكبر لو طلت اقبله لو طلت المسه ما طلتوش من بعيد ليه بسم الله والله اكبر وابدا اخلي الكعبه على يساري زي ما كل حاجه في الدنيا ربنا خلقها كده تتجه جهه اليسار جهه قلبك اللي مايل وتبدا تطوف اقول ايه في الشوط الاول اللي ربنا يفتح عليك بيه مش محتاجه كتاب دعاء الشوط الاول مش محتاجه كتاب انت ماشي وخلي بالك وانت ماشي انك بترفع رجل وتضع اخرى وانت بتطوف حوالين الكعبه انك انت بتخوض في الرحمات والبركات خلي بالك ما تنساش انت ايه يقولوا نية الاستصحاب وانت بتطوف حوالين الكعبة وانت متجه في كل انحائها انت بتطوف لان في بعض الناس بينسى نفسه التليفون ليه تليفون النساء ليه نساء ليه نساء وليه ناس انا بطوف طوفة بطوفة وشوطة بشوطة انا رجليا مش بتمشي رجليا بتطلع بتطلع لفوق طالع انت بتطوف يعني طالع لفوق بتقرب وتقرب وتقرب الكعبة فوق منها مباشرة البيت المعمور انت بتطوف وعينك على الكعبة عينك عليها من بعيد وباصص لها وبتناجي يا رب إلهي وسيدي ومولاي إليك جئت عند بيتك أناجيك أحبك وأسترضيك تبت إليك استسلمت لك عافني نجني ألهمني قني أكرمني ارفعني اهدني اجبرني ارزقني اقبلني ارف تقبل عملي وبمنتهى سبحان الله العظيم امتى بقى هتحس ان انت مع ربنا بس انا مش عارف الناس اللي بتطوف في مظاهرة جماهيرية اللهم اللهم امتى أس وانت جنب بيته بتلمس بيته بايديك شايفه بعينيك بتحك فيه بكتافك اذا ما حسيتش هنا بالانس بيه هتحس بالانس امتى انت قريب جدا منه اهو ليه انت مصمم تعيش الجو اللي- المولد الزفه وقلت ان انا اتعلمتها قريب جدا دي ان انا امشي في الطواف وبناجي ربنا وبعدين الطواف مشي مشيت وقف وقفت هو انا مستعجل ليه هروح على فين ورايا ايه مش انا جاي له ومنقطع له ومفرغ له وقتي وما ورايش غيره سبحانه وتعالى فانت مستعجل في الطواف ليه عمال تجري من بره وتزق الناس وتدوس على رجلين الناس وت- وعايز تخلق ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه احنا ماشيين في الطواف وعلى اقل من مهلك وبالراحة وبناجي ربنا الهي وحبيبي وسيدي ومولاي يا رب حبني وارضى عني واسترني واعف عني يا رب اهديني وتب عليا يا رب علمني وفهمني يا رب اكرمني ونجيني يا رب قني شر نفسي يا رب انا بحبك ومليش غيرك يا رب انا بشر ببعد واقرب واعمل وافسد واصلح وابتعد وانت خلقتني وتعرف عيبي لكن يا رب انت عارف من قلبي ان انا بحبك وان انا عايزك وان انا مش قصدي اعصيك ولا قصدي اذي نفسي بس انا وحش يا رب لو تطهرني يا رب لو تفهمني يا رب لو تنورني يا رب لو تعلمني يا رب لو تاخد بايدي يا رب يا رب لو تكفيني يا رب لو تساعدني يا رب يا رب يا رب وانت ماشي وانت ماشي ما وراكش الا يا رب الكلام خلص ايده تاني الكلام خلص طب صل على النبي صلى الله عليه وسلم قول لا اله الا الله خ- خلص اقرا ايات من اللي انت حافظها قل هو الله احد ثلاث مرات تبقى قريت اجر القران كله سيبك من الكتب سيبك من الناس سيبك من الترديد عايزك تبقى عايش كل مشاعرك واحاسيسك هيمان جنب بيت حبيبك خلصت السبع اشواط كل ما تيجي عند الحجر تشير بسم الله والله اكبر وتكمل طواف سبع اشواط خلصت تبدا بقى ايه تروح عند مقام ابراهيم مقام ابراهيم هنا ربنا يتوب عليه مدني ما عملناش مقام ابراهيم هنا ها تيجي عند مقام ابراهيم اجي كده ينفع اه آه، طيب آه، عند مقام ابراهيم وبتجه الى الكعبه وص- واصلي ركعتين لا ما اصل مقام ابراهيم هنا مش هينفع اروح هناك وصلي ركعتين طب الدنيا زحمه والطواف مال وال المطاف مليان صلي في اي حته اي حته ركعتين سنه الطواف قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وبعدين بعد ما خلصت ركعتين سنه الطواف يستحب انك انت تيجي بقى وهعلمها لكم لله ان انت تيجي من هنا كده خلي بالك معايا من هنا كده اه من هنا كده ديك عند ايه حجر اسماعيل هنا وتسح وتتسحب كده تتدحلب كده ها كده كده لحد ما تيجي للحته دي اللي بين الحجر والباب وتقف هنا اهو ده اسمه الملتزم هنا الباب وهنا الحجر بين الحجر والباب الحته دي اسمها الملتزم تقف بقى على الملتزم كده صدرك وبطنك وركبك وايديك كده على الملتزم جنب الباب واقف كده صدرك بطنك وركبك وايديك واقف كده على الملتزم وهنا اسكب العبرات بيبعتوا رسائل احلى حضن في الوجود انك تحضن الارض وهي ساجد ما, بتحضر ما بتحضنش الارض انت رافع ايديك ورافع كعانك ده الحضن الحقيقي انك تحضن بيت ربنا ده الحضن الحقيقي اصلك وفصلك ده الحضن الحقيقي انك تحضن هنا وتمرغ خديك على الكعبة مرة كده ومرة كده وبتقول هنا بقى الأسرار هنا الأسرار يا رب لا تخيب فيك رجائي يا رب أنا أسأت وأنت سترت أنا تغابيت وأنت عفوت أنا جهلت وأنت رحمت أنا بعدت وأنت أتيت بي وأنا قصرت وأنت لطفت بي وأنا ابتليت وأنت تلطفت معي سيدي هتعمل فيا ايه انا جيت لك لحد بابك واقف بناجيك في اقرب مكان في بيتك ما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب وما اسمي عندك عام الغيوب انا هو هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك اسحقها إن شئت غير أن عافيتك هي أوسع لي ورحمتك أجدر بي وقفت ونجيت وطلبت وتوددت وتملزمت واعتذرت اخرج وتبقى عينك على الكعبة لحد ما تروح عند الصفا والمروة وتبص للكعبة وتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وتبدا تسعى بين الصفا والمروه الصفا بتبدا من الصفا ابدا بما بدا الله به ده جبل الصفا قرب لاقرب حته كده عند الجبل الصفا بسم الله والله اكبر وابدا اسعى بين الصفا والمروه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وصلت للمروة وترجع للصفا نفس الطريقة برضو بسم الله والله أكبر وترجع إلى الصفا جيت للصفا تعيد والعلماء بيقولوا عارفين السر إيه أنا طبعا مش واخد بالي الكاميرات بتعمل إيه لكن مش موضوعنا المهم إن أنتم معايا العلماء بيقولوا إن الواحد بعد ما طاف وقف على الملتزم وصلى ركعتين شرب من زمزم ما اتكلمناش عن شرب من زمزم هنتكلم تاني وهو بيسعى بين الصفا والمروه عارف زي ايه زي واحد كان عند الملك وطلب من الملك واعتذر اليه وبعدين خرج لان الصفا والمروه بره بره بره الكعبه دول بره فتلاقيه عمال يمشي قدام بيت الملك وهو عمال يبص على بيت الملك يا ترى قبلتني ولا لا يا ترى هتعفو عني ولا لا يا ترى هترضى عني ولا لا يا ترى هتكرمني ولا لا يا ترى هتسامحني ولا لا مش هو اللي منتظر مولود بيبقى رايح جاي كده قدام اوضه الولاده هي دي الولاده رجعك يوم ايه ولايات امه فرايح جاي سبع اشواط بين الصفا والمروه خلي ال ال ال المعنى ده مسيطر عليك انك بتسعى بين الصفا والمروه وانت عمال تناجي ربك يا رب قبلتني ولا لا يا رب كرمتني ولا لا انا بحبكم في الله كده طفنا سبع اشواط ووقفنا على الملتزم وصلينا الركعتين شربنا من زمزم ما تضلع من زمزم ومنافق اشرب وافتح صدرك اشرب بس دي مش زمزم للأسف يا ابني ما كنت جبت لنا زمزم اشرب اشرب وتضلع شربت من زمزم وطلعت على الصفا صب على دماغك وصب على وجهك وصب على جسمك اشرب وتضلع وغرق نفسك بزمزم وبعدين روح على الصفا والمروه سعيت سبع اشواط المتمتع يحلق شعره والمره دي بالمكنه بقى عشان يسيب او بالمقص عشان يسيب شعره للحلقه الكبيره في الحج خلاص كده ويلبس هدومه ويقعد في مكه اما القارن والمفرد خلص العمره يظل على احرامه نيجي بقى ليوم 8 يوم 8 آه يوم 8 يبدا يلبس احرامه مره ثانيه و يوم 8 يسمى يوم الترويه لبسنا ملابس الاحرام ويبدا يخرج الى منى منى تقريبا على بعد خمسة كيلو من مكة تقريبا والله اعلم انا برضو ما عنديش المسافة تحديدا دي معلومات قديمة يذهب الى منى وبعد صلاة الصبح يوم 8 وبعد ان تسفر الشمس اسفارا شديدا وانا عايز اقول حاجة بقى ادم هنبدأ من يوم التروية هنبدأ من يوم 8 عايز اقول ان اللي انا هقوله الحجة المثالية حجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي مش هيقدر يعمل اللي انا بقوله معذور وربنا سبحانه وتعالى يعذر عند آه عدم القدرة لكن انا هقول الحجة المثالية ازاي النبي حج وبقول برضو بالمناسبة ان الانسان اللي براه حجته دي خطيرة جدا اسمها حجة الاسلام حجة الاسلام دي اللي هي حجة الفريضة اداء ما بتتصلحش بتقبل كده زي ما انا انه لو حج بعد كده عشرين مرة اسمها حجة نافلة لكن حجة الاسلام دي بتفضل زي ما هي كده قبلت اسمها حجة الاسلام اللي بعد كده اسمها ايه حج نافلة سنة لكن حجة الفريضة خلاص هي كده ما بتتصلحش يعني ما ينفعش ان يجي السنة الجاية يقول ايه السنة اللي فاتت كان الحجة مش مظبوطة يا رب فانا خلي لي حجة الاسلام دي اللي هحجها السنة ما ينفعش خلاص خلصت اللي بيحج الحجة الجديدة اول حجة في عمره اول حجة في حياته يحرص انه يحجها كما ينبغي انا قلت لكم قبل كده ان النبي حج مرة واحدة قال قال خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا في مقام هذا الحجة الوحيدة اللي حجها النبي الحجة المثالية اللي انا هشرحها على حسب القدرة لان الله لا يلوم على العجز ربنا يعذر عند العجز وربنا يعلم قدرة كل واحد ان كان يقدر ولا ما يقدرش اصل هو استفتاء المشايخ يا شيخ انا ما اقدرش طب خلاص هو حد يقدر لما انت تقول ما اقدرش يقول لك يا نهار ابيض ده احنا خلصنا معلش هتسامحونا الوقت مفتوح طيب هكمل يا رب استر يا رب ده احنا لسه في يوم 8 8 هيخرج الانسان بعد ما يصلي الصبح ويقعد لحد شروق الشمس يمشي لمنى يقيم في منى يصلي في منى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر ده اسمه يوم التروية يوم 8 ذي الحجة يصلي في منى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر يوم اه تسعة بقى احنا يوم 8 خلص اللي هو يوم التروية يوم تسعة اللي هو يوم عرفة بعد صلاة الفجر يبدأ يتحرك يذهب إلى عرفة واحد بيقول طب احنا الوقت المطوف بيودينا على عرفة على طول شوف انا بقول اهو اللي معذور اللي مجبر معذور اللي غير قادر معذور لكن اللي يقدر يروح على منى ولو على رجليه وبعد كده يوم تسعة يروح ل... لل... للمطوف او يروح لل... اللي بيحج معاهم الى عرفة لو يقدر يعمل قول لي لا ما اقدرش لان هروح فين عرفة مولد ومش هعرف اوصل له عاجز ما تقدرش خلاص معذور تقدر اعمل اللي بقول لك عليه يبقى يوم 8 هنروح على منى نصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها قصرا وانت لابس ملابس الاحرام خلاص يوم تسعة الصبح ننطلق الى عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يوم يعتبر من افضل الايام في السنة لان افضل يوم في السنة يوم النحر يوم العيد الحج عرفة عرفة وما أدراك ما عرفة يوم ما تروح عرفة اللهم اجمعنا هذه السنة على عرفة تروح عرفة واحنا بنقول ان يوم 8 يوم التروية عشان ترتاح تنام وتاكل كويس وت... وتريح نفسك تماما وتكون قريب من عرفة فتروح يوم عرفة مرتاح وفايق ومصحصح وواكل كويس ومهيئ نفسك يوم 8 مهيئ نفسك انك انت بكرة ده يوم الحج الاكبر اللي هو يوم عرفة آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعاهي ملائكته عشية عرفة باهل عرفة يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول ماذا أراد هؤلاء عايزين ايه نفسكم في ايه بتتمنوا ايه اطلبوا يوم عرفة يوم عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال غداة جمع يا بلال اسكت الناس يوم عرف الصبح الرسول قال لبلال سكت الناس اسكت الناس ثم قال ان الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم واعطى محسنكم ما سأل ادفعوا بسم الله يا بختكم يا ليتني اكون معهم شفت كرم ربنا عمرك سمعت عن كرم اكتر من كده يا بلال اسكت الناس اسمعوا رسول ان الله وهب مسيئكم لمحسنكم ربنا عفى عن الوحش عشان خاطر الطيب آه يا ترى انا مين انا الوحش طبعا السلف يوم عرفه كان لهم مواقف عجيبه جدا مطرف بن عبد الله وقف يوم عرفه وقال ما اطيبهم ما اطيب ما اطيبهم لولا اني فيهم كل الناس دول طيبين الا انا الانكسار والذل والخضوع والخشوع يوم عرفه وقال ابو بكر ابن عبد الله المزني اللهم لا ترد القوم من اجلي يا رب انا وحش لكن الناس دول طيبين ما تردهمش فينبغي على الانسان في هذا الموقف ان يحتقر نفسه ان يزدري نفسه ان يتهم نفسه الا يرى نفسه ان يذم نفسه وان يحسن الظن بالله بانه يقول كما قال احدهم لو ارايتم لو ان هؤلاء طلبوا من غني دانقا دانق يعني قرش ساغ ولا شلن بريزه مليم لو ان الناس دي غني انه يديهم كل واحد جنيه يبخل عليهم ارايتم لو ان هؤلاء طلبوا من غني دانقا قالوا ان ذلك لهين قال ان مغفره الله لهؤلاء وعتقه لرقابهم اهون على الله من الدانق على الغني فلازم يبقى عندك يقين يوميها ان ربنا غفر لك وعفى عنك وتجاوز عن سيئاتك وتحمل عندك عنك التبعات حسن ظن بالله مع سوء ظن بنفسك انا ما استاهلش بس هو كريم انا وحش بس هو متفضل انا سيء ولكنه عفو يبقى ده مش دي مشاعرك وده احساسك عند الوقوف بعرفه طب نعمل ايه يوم عرفه احنا قاعدين يوم تسعة قاعدين في خيمه من 8 الصبح ل 8 بالليل 12 ساعه نعمل ايه اول حاجه ان تنشغل بالدعاء وذكر الله افضل الدعاء يوم عرفه لا اله الا الله لا اله الا الله دعاء اه دعاء بس انا مش عايزك تقول لا اله الا لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله الحمد لله شريك له. لا اله الا الله وحده لا شريك له عايزك لا اله الا الله احنا برضو فاتنا نقول لك ان انت يوم 8 التلبيه انت لابس الاحرام يوم 8 ويوم 9 بتلبي طول الوقت ما تنساش التلبيه الدعاء طول الوقت الذكر طول الوقت تلاوه القران طول الوقت يوم عرفه افضل الدعاء يوم عرفه لا اله اللهم اجمعنا في عرفه هذا العام يا رب العالمين تدعو بتركيز لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وادع بما شئت وادع لمن شئت وادع كما شئت وادع كيف شئت الله جل جلاله يدنو من اهل عرفه يوم عرفه انا عايز انا عايزك يوم عرفه تسترجع شريط حياتك وتيجي عند المعصيه دي يا رب اغفر لي دي وعند المعصية دي يا رب ودي كمان وعند المعصية دي يا رب تب عليا وعند المعصية قاعد يوم عرفة في خلوة حصينة مع الله سبحانه وتعالى قاعد 12 ساعة لابس ملابس الإحرام لا زوجة ولا أولاد ولا تليفون ولا شغل جه وقت الظهر صليت الظهر جمعا وقصرا الظهر والعصر جمعا وقصرا وسمعت الخطبة بتاع مسجد نمرة لو قدرت تروح مسجد النبوي لو ما قدرتش في مكانك قدرت تصعد جبل الرحمة قدرت ما قدرتش في مكانك قاعد في مكانك تذكر الله وتدعوه وتسترجع شريط حياتك وكل اللي في دماغك ان هترجع كيوم ولدتك امك يوم ما ولدتك امك ابيض فرجع الشريط كله وظبط المسائل كلها وتوب من كل اللي فات قول له يا رب صفحة جديدة بقى يا رب وعد مش هعمل كده تاني يقال أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الميثاق ده كان يوم عرفة بعرفة فاليوم ده هتدي ميثاق لله انك هتبدأ حياة جديدة بدون ذنوب حياة جديدة بالقرب والصلة حياة جديدة حقيقية وبعدين قعدت لحد المغرب اخطر وقت في اليوم يوم المغرب المغرب خلي بالك ان احنا في يوم عرفة كترنا التلبية وكترنا الدعاء وفي نقطة مهمة جدا ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه يوم عرفة وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الشيطان قاعد يقول يا خراب بيته بوظوا كل اللي عملته كل اللي انا عملته طول السنين ضاع قاعد يلطم ويشيل تراب على دماغه الشيطان يوم عرفه فخليك يوم عرفه قاعد كده وتقول له طب والله لغيظك مش هعملها تاني يبقى تعالى مني لو شفت وشي تاني ولا اعرفك خليك مستشعر المعاني دي ان ربنا بيدنو منك ما تبقاش حريص بقى انك تروح دايما تقعد تشطف وتروق نفسك وتظبط هندامك لا ده بيتباهى ربنا سبحانه وتعالى بيتباهى شعثا شعثا يعني شعثا يعني شعره منكوش غبرا يعني تراب ربنا بيتباهى بيك كده يوم ده يوم الأنس بالله المعاني كتير وانا مش عايز وانا خايف الوقت راح مننا فعلا والناس دلوقتي بداوا يتضايقوا مني وانتوا زهقتوا عايزين تناموا لكن شوف شوف من اسرار الحج العظيمه انها على خلاف العقل تخيل انت ان افضل يوم في الحج واعظم اعمال الحج ربنا يقول لك اطلع بره الحرم الحرم الكعبة يوم عرفة اللي يقعد في الكعبة يبطل حجه ما حجش شرط صحة الحج انك تبقى بره الحرم في الحل تخيل انت ده تعبيد للعقل انك انت تعرف انك عبد تسمع الكلام وبس يوم عرفه المغرب اخطر وقت في اليوم اللي فيه اللي فيه المولد اللي فيه الزحام على الاتوبيسات اللي فيه الصراع على الخروج من عرفه ده اهم وقت اللي فيه الملائكه اللي بتقول لك استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى فاوعى تضيع الوقت ده في الدوشة والهيصة واللي بيلم شنطه واللي بيجن واللي بيصارع عشان يخرج واللي اقعد في حتة واجتهد في الدعاء واطلب الرحمة لحد ما تخرج من عرفة شرط عرفة انك تقعد جزء من النهار وجزء من الليل يعني لازم نص ساعة بعد المغرب لازم نص ساعة بعد المغرب جزء من النهار وجزء من الليل وبعدين انطلق الى مزدلفة المبيت بمزدلفة واجب لازم تبات في مزدلفة هتبات في مزدلفة مزدلفة ده مكان بعيد عن عرفة مدة آه، مش عارف كم كيلو يعني ومعروف يفط كبيرة قوي مكتوب عليها بداية مزدلفة بداية مزدلفة بداية مزدلفة تعدي اليافطة ديك واقعد ويستحب في هذه الليلة أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا عند الوصول وتنام يستحب النوم في اليوم ده في الليلة دي الرسول صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما جمعا وقصرا ثم نام ثم رقد ونام لحد الصبح دي اللي هي يوم تسعة بالليل ليلة عشرة المبيت بمزدلفة واجب إلا لأصحاب الأعذار واحد مريض لا يستطيع أنه يبقى في مزدلفة واحد معاه نساء يدفع واحد عنده عمل اللي رايحين خدمات حجاج عندهم أعمال يدفع بعد غروب القمر اللي هي الساعة 2 بالليل مش واللي اصحاب الاعذار اما اللي ملوش عذر يبيت في مزدلفة والمبيت في مزدلفة واجب ثم تبيت لحد الصبح قبل الفجر بتصلي الوتر بتقوم تذكر الله كثيرا يؤذن الفجر تصلي الفجر ثم تدفع من مزدلفة الى المشعر الحرام تذكر الله كثيرا معروف المكان المشعر الحرام قصاد مسجد المشعر الحرام تذكر الله كثيرا وتهلل وتكبر انت لسه لابس الاحرام انت لسه بتقول لبيك اللهم لبيك وبعدين ماشي آه تهلل وتكبر وتذكر الله كثيرا ثم تنطلق بعد ذلك الى جمرة العقبة الكبرى اعمال يوم العيد نمرة واحد رمي جمرة العقبة الكبرى اثنين الطواف والسعي ثلاثة حلق الشعر أربعة الذبح خمسة التحلل من الإحرام تاني يا عم الشيخ حاضر هنقول واحدة واحدة انت نزلت من مزدلفة بعد صلاة الفجر ويبدأ هذا اليوم خلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا ان يوم المسلمين بيبدأ بعد صلاة الفجر مش من الساعة 12 بالليل الاسلام في يوم وليلة الليلة من المغرب لأذان الفجر من أذان المغرب لأذان الفجر واليوم من أذان الفجر لأذان المغرب فاليوم ده اسمها أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر في دي اعمال اليوم بتبدأ من بعد اذان الفجر بعد اذان الفجر صلي الصبح تقف في المشعر الحرام تنزل على جمرة العقبة الكبرى هم ثلاث جمرات جمرة العقبة الكبرى هي الاقرب الى مكة وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الصغرى اللي هي اقرب الى منى تروح على جمرة العقبة الكبرى وانت واخد معاك سبع حصيات هات يا عم الشيخ علي وفين الحصى انا اديته لك عمونا الشيخ علاء ضيع الحصى هذا هو الحصى دول سبع حصيات ادي حجم الحصوة اهو هتشوفها ازاي يا مدني ربنا يتوب عليك اهي طب احطها هنا كده لا مش باينه كده احطها فين عشان تبان كده طيب هي دي حجم الحصوة الحقيقي اهي تاني معلش على ايدي حجم الحصوة اهي ما تزيدش عن كده ممكن اصغر شوية اهي دي هتبقى باينة ممكن وسط زي دي ممكن دي كمان ادي سبع حصيات وانا عملت النموذج ده مثال لل للجمره هم عملوها دلوقتي كده الكلام ده انا ما حجتش السنه اللي فاتت اسال الله لا يحرمني هذه السنه السنه اللي قبل اللي فاتت كان الوضع كده بالشكل ده بالظبط وبالعرض ده وبال... وبالعرض ده ما اعرفش السنه اللي فاتت الوضع ايه ما اعرفش السنه الجايه او السنه ديك هيبقى الوضع ايه لكن انت هتقف امام الجمره ومش و... وده الشاهد اللي موجود جوه الجمره مش مقصود انك ترمي في الشاهد المقصود انها تنزل في الحوض انت معايا فانت تقرب بقدر ما تستطيع انا بشوف ناس كتير في وسط الزحمه واقف بعيد جدا وعمال يرمي وخلاص لا قرب على قد ما تقدر الناس بتموت يا عم الشيخ هو انا قلت لك موت انا ما بقولكش موت والله بالعكس ده انا بقول لك خلي بالك ما تموتش انت عمرك غالي عندنا جدا هو ايه اللي جراله آه عمرك غالي جدا عندنا فما تموتش لا ورمي جمرة العقبة الكبرى مدته من بعد اذان الفجر الى غروب الشمس لحد المغرب فاحنا مستعجلين كلنا رايحين نرمي الصبح ليه رمي الجمار اللي بيحصل فيه الهلكة كل سنة ده لو احنا فهمنا الموضوع صح للأسف الشديد الناس اللي موافقيننا مش فاهمين والناس اللي مش موافقيننا برضو مش فاهمين ما سمعوناش فخلينا نفهم الموضوع صح رمي جمرة العقبة الكبرى من الصبح من بعد الفجر الى غروب الشمس الى ان تغرب الشمس الى اذان المغرب لان كل خل- بيبقى خلص يوم النحو ممكن ترمي العصر ممكن ترمي قبل المغرب بخمس دقايق السبع حصيات قول لي طب انا هفضل باحرامي ما انا عايز اتحلل الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم ده سهل عن احنا قلنا اعمال يوم النحر رمي جمرة العقبة اس- او الطواف والسعي حاجة واحدة الحلق الذبح التحلل ممكن تروح تطوف وتذبح وتتحلل ممكن تطوف وتحلق وتتحلل اللي يعمل حاجتين اتنين يتحلل الحاجتين اللي الرسول عملهم بقى عمل ايه رمى وحلق وتحلل وذبح وراح طف وسعى بهدومه ياه يعني ممكن واحد يطوف ويسعى وهو لابس هدوم اه يوم العيد هم اربع حاجات رمي وذبح وحلق وطواف وسعي اللي يعمل اتنين يقلع هدومه ويلبس اعمل اي اتنين منهم فاحنا دلوقتي بنقول هنرمي جمرة العقبة مش شرط لو رميتها مش محسوبة مش عارف ينشن لازم تخبط في العمود وتنزل جوه زي دي كده لازم تخبط في الشاهد وتنزل جوه ادي اتنين مع كل حصاء بسم الله والله اكبر خبطت في الشاهد وجت جوه مش محسوبه اللي محسوب ان هو يقف في الشاهد ويجي جوه او يقع جوه حتى لو ما خبطش في الشاهد مش شرط انها تخبط في الشاهد ده العمود اللي هو في الوسط مش شرط انها تخبط فيه مش شرط انها تنزل هنا ماشي شرط انها تنزل في الحوض انك انت الرمي ده برضه زي ما بنقول كده شرع على خلاف العقل بترمي حجر بحجر سبعة بسم الله والله اكبر ليه عبودية غير معقولة المعنى عايزك وانت بترمي شيل من قلبك الحقد وارميه بسم الله والله اكبر حب غير الله وارميه بسم الله والله اكبر شيل من قلبك غل وارميه حب الدنيا وارميه حي شيل من قلبك وانت بترمي طلع اللي في قلبك وارميه وخلي بالك اذى المسلمين حرام اوعى الطوبه تيجي في عين حد مسؤوليتك او في راس حد اوعى تكبر الح- الحصى ده اول يوم رميت وبعدين تروح تحلق وبعدين تقلع ملابس الاحرام تستحمى وتتغير وتطيب وتلبس هدومك وتفطر وتروح على الكعبه تطوف سبعه اشواط وتسعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط وترجع على منى هنقيم الثلاث ايام في منى وتذبح الهدي واحد يقول ذبح الهدي اللحمه بتترمي يا عم الشيخ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اسمع الكلام واذبح الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه خروف ذبح 100 ناقه يعني 700 خروف بقيمه 700 خروف يعني لان الناقه بسبعه ذبح 100 ناقه اذبح ووكل المسلمين اللي يدفع عند الرجحي او غيره عشان اللحوم تذبح وتوزع على فقراء المسلمين ماشي يذبح وياخدها لنفسه ماشي يذبح لابد من الذبح احب افضل الحج عند الله اراقه الدماء ورفع الصوت بالتلبيه ساعة ما رميت الجمرة وحلقت انقطعت التلبية وبدأ التهليل والتكبير ايام العيد زي ما قلت لك كده رميت حلقت رحت استحميت وغيرت وتطيبت ولبست هدومك نزلت على مكة اه طفت وسعيت ده بترجع تقعد في منى اللي هو هتبيت ليلة 11 ويبدأ رمي الجمار عند الزوال افهمني عشان ما حدش يموت السنة دي يا رب الشرع حدد وقت بداية الرمي ولم يحدد لل... للرمي نهاية اللي كانوا بيحجوا مع النبي مئة ألف أو عشرة ألاف النهاردة اللي بيحج ثلاثة مليون فلذلك الشرع حدد وقت البداية بداية الرمي يا ناس هو عند الزوال نهايته امتى مفتوح ليه كلنا بنروح وقت الزوال نموت بعض وقت الزوال دي بس البداية ترمي عند الزوال طب لو رحت العصر ينفع اه ينفع والمغرب ينفع والعشاء ينفع والساعة 12 بالليل ينفع لليوم اللي فات مش للي جاي في ناس بترمي 12 بالليل لبكرة واقفين كده يقولوا الساعة 12 ودقيقة يبدأ يرمي لا ليه ارمي لليوم اللي فات ينفع ارمي بالليل ينفع ترمي بالليل بس بعد الزوال مش قبل منه انا بقول الغلط بقى ان الناس اللي هم بيقولوا عند الزوال يعني مفكرين ان هو عند الزوال وبس لا ارمي عند الزوال وبعدين ارمي الظهر ارمي العصر ارمي المغرب ارمي العشاء ارمي الساعه 12 بالليل ارمي كل ده وقت رمي شوف وقت فضى وارمي فيه وتبيت في منى هذه الليله المبيت في منى واجب رميت بعد الزوال وبيت في منى اللي هو يوم كده بقى يوم 11 بيت في منى ليله 12 يوم 12 رميت بعد الزوال وعايز تتعجل امشي عايز تكمل اليوم الثالث تكمل وتذهب الى مكه وان تطوف طواف الوداع واجب قبل ما تمشي وبعدين عشان ما اطولش عليكم بس احنا طولنا فعلا زياره مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه سبحان الله كان معانا كلام كتير ما قلناش ضاقت بنا الحلقة ولكن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من النسك ولكنها بالحب يقول ايه قد كنت وصلك يشترى بنفائس الأموال والأرباح وظننت سهلا قد كنت أحسب أن وصلك يشترى بنفائس الأموال والأرباح وظننت جهلا أن حبك هين تفنى عليه كرائم الأرواح لكني لكني رأيتك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الأمناح فعلمت أنك لا تنال بحيلة فلويت وجهي تحت صدر جناحي وشددت طرف تعلق بمحبتك لعلك تجعل محبتك عش رواحي الحج للموعودين للي ربنا اجتباهم واللي ربنا تقبل منهم رميت الجمرات ترجع على مكة تطوف طواف الوداع وانت بتقول له يا رب قد آن أوان الرحيل لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبداء ولا ببيتك ولكن معذرة المحب حين يضطر إلى مفارقة محبوبه وتستعين بالله وتنطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسلم على سيدنا النبي اللي ما راحش المدينة أو مش هيروح المدينة حجه صحيح لا يضر ولا يؤذيه ولا ينقص أجر حجه لكن عيب وما يصحش النبي حبيبك وحقه عليك أما تبقى ببلده تروح تزور مسجده شد الرحال لا يجوز إلا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتروح تزور مسجد الرسول والصلاة فيه بألف وتقف تسلم على سيدنا النبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا سيد ولد آدم السلام عليك يا أول من يحرك حلق الجنة السلام عليك يا أول شفيع مشفع السلام عليك يا حبيبي السلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجزي محمدا عنا خير الجزاء أشهد أمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ثم تتنقل خطوة واحدة وتقول السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك أيها الصديق السلام عليك يا أبا عائش رضي الله عنك وأرضاك وأعلى في الجنة درجاتك ومثواك وجعلك رفيق النبي في الجنة كما كنت رفيقه في الدنيا خطة واحدة تقول السلام عليك يا عمر السلام عليك أيها الفاروق السلام عليك يا أبا حفص السلام عليك رجلا يفرق الشيطان من ظله السلام عليك يا عمر رضي الله عنك وأرضاك ورفع في الجنة درجتك وجزاك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ثم تنصرف وقد أديت ما عليك وترجع لأهلك كما ولدتك أمك أنا آسف أن طولت عليكم سامحوني بس أنا بحبكم في الله وتأكدوا أن في معاني كتير كان نفسي أقولها لكن قدر الله وما شاء فعل آخر حاجة أقول أن اللي يدوق الحج اللي يفهم الحج اللي يعيش الحج شوق وذوق وروح تنتشي ولها شوق وذوق وروح تنتشي ولها حتى أخال كأني لست من طيني وأن لي في السماوات العلى سكنا أسري إليه كأني قد فقدت تكويني هو ده الحج يا رب نحج بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته